وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم مع الحلقة الثانية من تحفة الأطفال في الحلقة الأولى بفضل الله تعالى تكلمنا عن المقدمة وسمعنا لبعض المتصلين من الأطفال والكبار وإحنا اتفقنا أن المتن ده للأطفال والكبار سواء بسواء هنعمل مراجعة سريعة على المقدمة يعني هقرأها تاني وهتظهر لكم إن شاء الله على الشاشة الأبيات و هتلقى اتصالات حضراتكم على تسميع المقدمة احنا المرة فاتت قرأناها المرة دي بقى هنسمعها لحضراتكم ان شاء الله ونبتدي نخش في الباب الثاني بإذن الله تعالى مباشرة آه الناظم قال الناظم مين الناظم الشيخ سليمان الجمزوري واحنا تعرضنا للكلام عنه في المقدمة قال الناظم صلوا على النبي الأول ما احنا اتفقنا بقى ان احنا مش هنعمل حاجة إلا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول راجي رحمات الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الجمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب وبينا احنا غيرنا كلمة الكمال إلى الجمال قلنا العلة من كده إيه وبينا رأي الشيخ إن الشيخ بيتكلم على عقيدة وإحنا قلنا ما ينفعش إن إحنا نمشي ورا الشيخ في كلام عقيدة الشيخ المتن بتاعه ممتاز وربنا جعل فيه القبول عند المسلمون عند المسلمين في, في الأرض والمتن ده من المتون المشهورة جدا لكن لما الشيخ يقول ان الكمال في الذات والصفات يبقى احنا ايه يعني يصف شيخه بأنه كامل الذات والصفات التي يتصف بها البشر والإله طبعا الكلام دوت هنعيد بقى المقدمة تاني إن شاء الله وهتنزل لكم على الشاشة بإذن الله تعالى احنا مهم قوي ان احنا نقرأها من خلال الشاشة يلا عيدها تاني واسمعوني كويس قوي متن تحفة الأطفال يقول راجي رحمات الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميتوه بتحفات الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الجمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب دي المقدمة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة الماضية وصحيناها كمان مرتين النهاردة إن شاء الله أظن إنها اتحفظت كده بش... إيه بشكل سريع هنسمع بقى من خلال مداخلات حضراتكم آه المقدمة هبدأ أخش بقى في حلقة اليوم وهي الباب الأول من أبواب التحفة وهو باب باب أحكام النون الساكنة والتنوين باب أحكام النون الساكنة والتنوين ونسمع الأول التحفة من آيات السلام عليكم نسمع المقدمة من آيات السلام عليكم عليكم السلام
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام
معانا آيات لسه اه
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام أنا مش سامع صوتك يا آيات طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيوة وبركاته كده سمعت صوتك ازيك يا آيات الحمد لله أنت لسه نايمة ولا إيه اه أه طب أمال بتكلمينا ليه ما أنت لسه نايمة
مع النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب أنت فايقة كده تقولي المقدمة يقول راجي اه طيب نسمعها منك إن شاء الله يقول رجل رحمة الغفور من سليمان وجنبه الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلف بعده وبعده وبعد هذا الأمر مريد في النون والتن حمده لسمته بتحفة سالي عن شيخنا للجمال أجبه أن يمحى الطلاب والأجر والقبول والثواب ممتازة يا اياد بارك الله فيكي ربنا يحفظك يعني وانت نايمة بتقوليها كده امال لو صحي بقى تعملي فينا ايه معانا عبد الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت فين يا شيخ عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا شيخ عبد الله هتسمع معانا المقدمة اه بس اللي يسمع ما يقراهاش بقى يسمعها كده غيبا اتفضل يا عبد الله
يقول راجي رحمة الغفور لا خد بالك دوما بص يا عبد الله عايزك تعمل زي التشكيل ما قلناه بالظبط يقول راجي رحمات الغفور يكون راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النون المريد للنون في النون؟
والتنوين.
في النون والتنوين والمدود
في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الجمال أرجو به أن, أن ينفع الط- الطلاب والأجر والقبول والثواب بارك الله فيك يا عبد الله ممتاز يا عبد الله ها نكمل بقى ان شاء الله طيب هنبتدي بقى نتكلم على الباب الثاني وان شاء الله يظهر لحضراتكم على الشاشه اللي هو ايه هنقسم باب النون الساكنه والتنوين الى قسمين هناخد بعض احكامها ان شاء الله النهارده مع شرح مبسط وناخد باقي احكامها ان شاء الله في الحلقه القادمه الشيخ بيقول باب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبييني قولوا معايا للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغاما فيه بغنات بي ينمو عليما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغمك دنيا ثم صنوان تالا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه بس هنقت- هنكتفي بإيه بالقدر ده من التحفة هنعيدها تاني دلوقتي بس بعد الاتصال ده السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام مين معايا دعاء ازيك يا دعاء ازيك يا أخ أسد؟
عامله ايه يا دعاء وحشتني قوي وانت كمان وحشاني كتير قوي عامله ايه مع القرآن الحمد لله صايمه أنا ولا بس زي كل بحب سنة من ح- من نور البيان عشان اكلمك يعني انت غبتي من نور البيان عشان تكلميني وانا سعيد بيك يا دعاء ربنا يحفظك ويبارك فيك احنا مش عايزينك تغيبي عن نور البيان عشان أنا بحبك قوي وانا بحبك قوي انا كمان انت صايمه يا دعاء ولا زي كل سنه
لا
لا مش صايمه لا ليه كده يا دعاء طب بتصومي لحد الظهر طيب ايه بتصومي لحد الظهر
اه طيب كويس هسمعي معانا بقى المقدمه قولي نعم ماشي يلا اتفضلي
للنون ينتس كل لا. يا- يا دعاء. يا دعاء نعم انا هسمع لكم النهارده بس المقدمه اللي هي ايه يقول راجي رحمه الغفور هم.
يا كل راضي رحمة الغفور دوما سليمان والشمس لي الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميز الجمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب في النور بس بارك الله نوني فيكي أنت بارك الله السلام.
فيكي يا دعاء احنا هناخد بس ايه ده ونسمع بقى النون الساكنه المره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى يا دعاء وتبقي معانا على طول ان شاء الله معانا ام جنى من الاسكندريه السلام عليكم قطع الاتصال طيب هنعيد بقى تاني الابيات ديت عشان هبتدي اتكلم بقى على شرحها زي ما اتفقنا كده هنعملها بشكل الحكايه الحدوته طيب صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على ان شاء الله يا ريت مخرجنا الاستاذ احمد يعرض لنا تاني ال- الابيات وهقولها تاني ان شاء الله برضو وقولوا ورايا معانا اتصال من السعوديه ناخده ان شاء الله السلام عليكم انقطع الاتصال برضو طيب قال الناظم رحمه الله تعالى أمين للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعريفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرمالون عندهم قد ثباتت لكنها قسمان قسم يدغاما فيه بغنات بينمو عليما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغمك دنيا ثم صنوان تالا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه إيه معنى الكلام ده بقى؟ بعد ما تصلوا على النبي عليه السلام نتكلم اللهم صل وسلم معنا اتصال معنا الأستاذة شيماء من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، كيف حالك يا شيخنا أهلا بيك يا أستاذة شيماء في نعم والله الحمد لله آه، ممكن بس بعد إذن حضرتك بعد إذن فضيلتك آه، آه، أسأل حضرتك على حاجة اتفضلي آه، كنت عايزة بس أعرف فضيلة الشيخ محمد حسان أخباره إيه أو عامل إيه دلوقتي فضيلة الشيخ محمد حسان في نعم والله وفي آه، صحة وعافية إن شاء الله وقريبا إن شاء الله غدا أو بعد غد كما علمت آه، إن شاء الله هيكون معاكم على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله آه، ممكن بعدين احرج اقرا ال- اسمع الفاتحه المتن اه اللي هو المقدمة المقدمه طب اتفضل يقول راجي رحمة الغفور دايما سوم دوما دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الجمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب بارك الله فيكي استاذة شمال طيب ناخد استاذة مريم كده وعشان نتكلم شوية وبعد كده ناخد اتصالات ان شاء الله استاذة مريم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا مريم الله يسلمك ها ممكن اقرا ممكن التحفة ها اه طيب قولي المقدمة يلا يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذو الجمال عن شيخنا الميهي ذي الجمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب ممكن أخي يقرأ؟
ممكن ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم قطع الاتصال طيب يعود الاتصال بينا تاني ان شاء الله ونسمعه آه، احنا قلنا هنعملها بشكل حكاية فنقول مستعينين بالله آه، ان النون الساكنة والتنوين ايه هي النون الساكنة والتنوين هنشوفها من خلال الشاشة دلوقتي آه، تعريف مش تعريف آه، آه، هتكلم على ايه هي النون الساكنة وشكلها ايه في المصحف من خلال ال PowerPoint اللي هيظهر على الشاشة ان شاء الله النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة يعني نون ما عليهاش لا فتحة ولا ضمة ولا تحتها كسرة نون عليها سكون أو ما عليهاش حاجة خالص سكون يعني إيه أما نلاقي رأس حاجة صغيرة كده ده اسمه سكون لما ما نلاقيش حاجة خالص نعرف برضو إن النون هنا إيه ساكنة النون الساكنة زي ما شايفين على الشاشة دلوقتي زي إيه من خوف من إيه النون دي إيه عليها فتحة لا عليها ضمة لا تحتها كسرة لا يبقى النون دي ايه اسمها نون ساكنة وزي ايه انعمت نون برضو ساكنة تمام طب ايه هو التنوين التنوين هو ز- بينطق نون برضو لكن في الرسم بيختلف بصوا كده هتلاقوا ايه نارا حبل حاسد الله ما انا بقول نون اهو ما انا قلت من خوف نارا حبل حاسد ايه الفرق الفرق ان التنوين واخد شكل مختلف شوية اما انه يبقى فتحتين او ضمتين او كسرتين زي ما احنا شايفين على الشاشة يبقى النون الساكنة هي نون ما عليهاش حركة والتنوين ما ينفعش إلا إنه يكون نون ساكنة بس شكله في المصحف فتحتين أو ضمتين أو كسرتين خلاص عرفنا إيه الف... إيه النون الساكنة وإيه التنوين الاتنين بياخدوا حكم واحد طيب إيه الحكم دوت وإيه حكاية النون الساكنة قبل ما نتكلم على أول حكم من أحكام النون الساكنة أنا عايزكم بس إيه تركزوا معايا وتشوفوا أنا هقول إيه النون الساكنة لازم وهي ماشية تقابل حرف من حروف الهجاء ايه حروف الهجاء دي اللي هي الحروف ألف باء تاء ثاء وإلى آخر إيه الحروف يبقى النون الساكنة ومعاها التنوين ارتبطوا ببعض أول ما نون ساكنة تقابل حرف من الحروف أو نون تنوين يقابل حرف من الحروف يبقى ليه حكم يبقى أنا كده النون الساكنة أو تنوين ماشي اصطدم بحرف الحرف ده ما يخرجش عن احكام اربعه وده اللي قالهم الشيخ في المتن قال ايه للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام يبقى اول ما ما الاقي نون ساكنه عندي اعرف على طول ان في حكم من الاحكام الاربعه دي جاي في حكم خامس يا شيخ لا اربعه بس يا اما اظهار يا اما ادغام يا اما إخفاء اقلاب يا اما اخفاء انت اتلخبطنا ليه طب ما نقول متن كده ونفتكر تاني للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فخذ تبييني فالاول الاظهار قبل احرفي اه اول حكم يقابلني هو الايه الإظهار فالأول الإظهار قبل أحرفه آه، للحلق ست رتبت فالتعريف طب إيه هو الإظهار ليه حروف ستة أول ما يقابل منهم حرف النون الساكنة والتنوين يعمل إيه نظهر النون إيه هي الحروف الستة ديت جاية لكم على الشاشة هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء عشان كده الشيخ قال ايه همز فهاء ثم عين حاء مهملتان يعني ايه مهملتان يا شيخ يعني من غير نقاط العين شكلها الغين اللي بعديها والحاء شكلها الخاء بس من غير نقاط مهملتان من النقاط وغين خاء وعندنا الامثله هيت انا اظن ان احنا مع الوقت القصير اللي معانا مش هنلحق نتكلم عن شرح فايه رايكم دام فضلكم ناخد الأمر من غير شرح آه، لو آه، آه، سنحت الفرصة للشرح نشرح لأن أنا شايف إن إحنا كده الحلقة بيقول لي فاضل خمس دقايق وأنا لسه ما اتكلمتش وإحنا عندنا 12 حلقة بإذن الله تعالى على مدار الشهر الكريم ثلاث أيام في الأسبوع في أربع أسابيع يعني 12 حلقة ال 12 حلقة مش هيقضونا في الشرح فإحنا ناخد المتن نقرأه مرة واثنين وثلاثة ونسمعه منكم ونوقف موضوع الشرح يعني انا كنت محضر شرح بشكل كويس وعايز اعمله بشكل كويس لكن واضح ان الامر هيتطلب مننا مساحة في الوقت وطبعا وقت الخريطة محدود فلو في اتصالات بقى ناخدها على تصحيح المتن ونوقف الشرح ونخلي شرح المتن ان شاء الله في برنامج احكام التجويد هقول بقى المتن تاني اللي احنا هنحفظه النهاردة اللي هو ورد حفظ اليوم من متن تحفة الأطفال هعيده تاني ويا ريت آه، أستاذ أحمد شريف مخرجنا الجميل يظهره تاني ولو في اتصالات نسمع فيها المقدمة وإن شاء الله الحلقة القادمة نسمع متن إيه اليوم أو ورد اليوم هقول تاني وركزوا معايا في كلامي طيب معانا اتصال السلام عليكم أستاذ حسام من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ اشرف أهلا بكم أستاذ حسام ازي حضرتك في نعم والله كنا نتمنى ان احنا مرحبا.
نتكلم في شرح مبسط لكن يبدو ان الامر هيبقى فيه صعوبة شوية عشان الوقت انا اسف والله مش هقدر اسمع لك لان انا في العمل بالحيل اه واسف ان انا بقاطع حضرتك لكن عايزين نطمن على الشيخ محمد حسان شيخنا وحبيبنا طب يا اخي ان شاء الله الشيخ يعني في احسن حال بفضل الله تعالى اللهم لك الحمد.
ويعني يتمثل الشفاء آه، بفضل الله تعالى يوم بعد يوم بعد يوم وباذن الله تعالى يبقى معانا آه، على ما سمعت غدا او بعد غد ان شاء الله الله يبشرك بالجنه يا شيخ اشرف الله فنسألكم يبارك الدعاء يا في أستاذ عمرك.
حسام وكل إخواننا وأخواتنا المشاهدين الدعاء للشيخ إن شاء الله يعني آه، الشيخ وحشنا كتير صح؟ جزاك الله خير يا شيخ حسام معنا الأستاذة هدى من الجيزة السلام عليكم
وعليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ازيك ازيك إزيك يا يا أستاذة هدى
الحمد لله في نعم والحمد لله قولي في نعم في نعم لأنها مش نعمة واحدة صح؟
صح وإن تعدوا نعمة الله لا إيه؟ لا تحصوها طب يلا سامعيني بقى المقدمة
نعم يقول راضي رحمة الغفور فمن سليمان والزمزور الحمد لله المصلي على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظر للمريد بالنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المني بالزمان أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب بارك الله فيك وبارك الله في كل من اتصل علينا وكل من شاهدنا آه طبعا اتفقنا خلاص اتفاق من النهارده ان شاء الله لضيق الوقت هنوقف موضوع الشرح لان الشرح هياخد معانا وقت كبير جدا ومحتاج مساحه كبيره فخلينا في سرد المتن وحفظ المتن بس يبقى احنا كل اللي هنعمله ان شاء الله في هذا البرنامج هو حفظ متن تحفه الاطفال وتسميعه من خلال الشاشه المباركه شاشه قناه الرحمه الفضائيه الفاضله واللي اكيد انتم متفقين معايا انها السنه دي والسنه اللي فاتت كمان برضه أنارت قلو- قلوب وبيوت كل المسلمين في العالم كله بإذن الله تعالى آه، ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الأربع صباحا الساعة عشرة وربع انتظرونا لتصحيح قراءة متن تحفة الأطفال وتحفيظ متن تحفة الأطفال من خلال شاشة قناة الرحمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ooh.